السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى أستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله كيف حالكم مع الله ها ايه اخباركم مع ربنا انا شايف الايام عماله تعدي وتمر وتجري و الغفلة تزداد الغفلة عن جريان الأيام أسعدني في الأيام الماضية أنني رأيت كثيرا من الناس صايمين الاثنين والخميس بصفة مستمرة هذا يعني شيء جيد جدا بفضل الله عز وجل لكن أخافني هجر المصحف هجر القرآن أخافني وأزعجني وأرعبني هجر المساجد والتفريط في صلاة الجماعة يعني حقيقة وانا رايح المسجد لما بشوف ناس مليين الشوارع بتساءل الناس دي ما بتصليش ليه يعني لما تمر عندنا قدام مسجد من المساجد المشهورة الكبيرة مسجد الحصري ده يعني في اثناء الصلاة الاقامة اقيمت والناس ماشية عادي في الشوارع هذا الشيء صراحة صار مزعجا لقلبي يعني صار نفسي يعني امسك كل واحد منهم اقول طب, طب انت انت ما بتصليش ليه بالراحه اهي انت ما بتصليش ليه نفسي فعلا امسك كل واحد من ايده كده انت ما بتصليش ليه انت مش في المسجد ليه انت ما دخلش الجامع لحد دلوقتي ليه الناس بتصلي جوه وسامعين الله اكبر سميع الله لمن حمده الله اكبر وده ولا ولا على باله اللي واقف بيبيع واللي واقف بيشتري واللي بيتمشى والعربيات زحمه والدنيا واقفه قال لا الناس دي ما بتصليش ليه؟ عايز افهم مسكته انت مسلم؟ قال لي اه مسلم وموحد بالله طب ما بتصليش ليه؟ قال لي الصلاه هو هو هو, هو, هو الصلاه ايه؟ العته المغولي نزل في ايه كثير من الناس تفاجأ بأنه في غفلة في لهو النساء في البيوت يعني برضو بتضيع عليهن الصلاة في هذه الغفلة ان الظهر يأذن هصلي وفقدها شغلانة اخلص دي واصلي واخلص دي واصلي واخلص دي واصلي وتفاجأ ان العصر ادن ومن اكبر الكبائر ان تترك الصلاة حتى يدخل وقت الاخرى يعني مش عايز اقول لكم ان العلماء بيتكلموا في كفر فاعل ذلك الناس اللي بتعمل كده يعني إن- ان يترك الصلاة حتى يدخل و- وقت الاخرى كفر والعياذ بالله الشاهد يا اخوة عايزين نهتم جدا بان ننتبه نفوق نصحى نصحصح نفوق من نفوق لمرور الايام لان الغفله عن مرور الايام فجاه هتروح واقع في القبر هتقع وساعه ما تقع مفيش فرصه تاني وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إخوتي أنا أحبكم في الله. ما زلنا في قضية تربية الأولاد. وبفضل الله عز وجل الحلقتان الماضيتان اللتان تكلمنا فيهما في خصائص سن من اثنين الى اربعة يعني فيما بلغني من ردود الافعال جيدة ولكن بقي التنفيذ انا اعترف ايها الاخوة واقر واشهد ان تربية الاولاد في عصرنا صارت شاقة عملية شاقة وصعبة والنتائج صراحة ب- بصراحة مش ملموسة مش مش سهلة مش سريعة النتائج تحتاج إلى وقت طويل جدا وقت طويل لت- لتثمر النتائج نتيجة يعني آه، النهاردة الولد اللي احنا بنتكلم عنه في سن سنتين وإن شاء الله وعدنا أن نتكلم الليلة في, في هذه الحلقة عن كيف ندخل بالإسلام بالدين على الطفل في هذه السن اقول ان القضية مش مش هتيجي بان احنا آه، نعمل اللي بنقول عليه ده مرة لا آه، كانت لسه بنتي بتقول انها علشان الولد ينطق كلمة تتقال قدامه 60 مرة انا معرفش هي جابت المعلومة دي منين تتقال قدامه 60 مرة فنقعد نقول قدامه 60 مرة الله الله الله الله الله الله الله الله لا مش كده ده على مدار اليوم كل شوية إن مش الله الله الله لا وإنما عايزه يسمع مثلا إيه لما يعمل حاجة جميلة نقول الله ترتبط عنده كلمة الله بالجمال الله كده آه، هي- هي- هو هيقول معايا الشاهد ايه انا لسه مش, مش عايز اخش في الموضوع ده دلوقتي الدخول بالدين على طفل السنتين ولكن اللي انا عايز اقوله في البداية قبل ما ادخل اشكالية تربية الطفل ان شاء الله لينا حلقة طويلة مفصلة جميلة ان شاء الله ان شاء الله عن التربية النفسية او العوامل النفسية او الصحة النفسية للطفل عايز انبه النهارده بس الليله دي في مدخل فقط في مساله تربيه الطفل قبل ما ادخل في مساله الدين ان اشر شيء في الدنيا على نفسيه الطفل ان يسمع صراخ الوالدين ان يسمعهم بيزعقوا الاثنين مشكله كبيره جدا خلي بالك او انه يسمع ابوه بيزعق لامه او بيهددها او ان امه بتصرخ احنا قلنا الولد في سن السنتين تصرفاته عشوائيه مش مش مش منضبطه ردود فعله غير آه، معروفه وغير مرتبه آه، آه، آه، انفعالاته آه، عنيفه جدا من سن- من سن 2 ل 4 عشان كده تلاقي مثلا ايه في ايده لعبه تاخدها منه آه! ايه في ايه عشان خدت حاجه من ايده بس مثلا ماشي وقع وقد يقع ويقوم وما يحصلش حاجه مفيش مشكله الشاهد ايه وانا برضو بس خل... عايزين مش عايزين نتوه عايزين نمسك حته حته خلي الخلافات الزوجيه معانا خلينا نتكلم عن صراخ الاطفال وبكاء الاطفال ما يزعجكش بكاء الطفل ما يشغلكش ما يشغلكش بكاء الطفل ما ما, ما تنزعجش من بكاء الطفل الولد بيبكي سيبه يبكي سيبه سيبه لا برضو عايز انبه للنقطه دي وانا دلوقتي سبحان الله العظيم والله مش بتكلم من كتب وانما بكلمكم من تجارب واقعيه على مدار المده دي كل ما اسيبكم بعد حلقه افضل اجرب طول الاسبوع ان الولد مش انا انا عايز اقول ايه ان له حاجات وفي السن ده بيطلب حاجته بالبكاء يعني مثلا ايه عايز يقضي حاجته او منزعج لو كان لسه لابس آه آه هذه الحفاضه اه منزعج عايز يغير ف جعان عايز ياكل عطشان عايز يشرب عايز ينام يعني عاي... هو عايز ينام يعني تفاجئ ان هو بيصرخ عايز ايه طب فهمنا عايز ايه هو مش هيفهمك عايز ايه لكن لو في تناسق روحي بين الطفل وبين امه هي هتعرف عايز ايه قبل ما يبكي اه فين التكييف يا حاج علي يا سعد فين التكييف طيب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اصلا انا بحب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم معلش يا اخوه الدنيا حر وهنفطس الله يكرمك اللهم صل على سيدنا محمد اصلا بحبكم في الله جزاكم الله خير ولازم اعيشكم معايا الهوا احنا احنا احنا, احنا على الهوا اه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم فبقول ايه يعني سبحان الله العظيم عندنا امام بيصلي في المسجد فبقول ان الموجة لازم تظبط موجة الراديو ها بنفضل نحرك نحرك نحرك المؤشر لحد الموجة ما تظبط على الموجة عشان تيجي الصوت رايق وصافي كذلك موجة قلبي لازم تظبط على نبرات صوته على نغمة صوته لما اتظبطت يبقى هحس بالقرآن اللي بيقراه فاهمني فلذلك نفس الشيء الام النهاردة لو اتظبطت موجات قلبها مع موجات قلب الطفل هتعرف الطفل ده عايز ايه عشان كده ما تزعلوش من ازعلوا لا ما تزعلوش ما تزعلوش ازعلوا ولا ما تزعلوش ما تزعلوش لكن اكثر النساء كذابين كذابين في مشاعرهم كذابين في انفعالاتهم كذابين في طباعهم كذابين في انشغالهم باطفالهم هتلاقي الانش... الانفعالات او او تمثيل بيمثلوا هو دي الحقيقه ما تزعلوش مني احنا اتفقنا انكم ما تزعلوش الحقيقه ان انت فعلا شوية الولد مشي وعتر اه حبيبي اه, آه وتجري وتعمل مولد كده تمثيل الحقيقه مش كده انا مش عايز دي انت لو فعلا في ارتباط قلبي بينك وبين طفلك هتعرفي امتى بيقضي حاجته وتقعديه ازاي يقضي حاجته لو في ارتباط قلبي واتصال شعوري اتصال شعوري بينك وبين طفلك جعان عطشان عايز ينام لا هو لما بيعمل كده بيبقى عايز يستحمى عايز هو ده انك تعيشي طفلك يا ام انك تعيشي طفلك يا حاجه تعيشي طفلك يا بنتي يا اختي عيشي الولد ده قول انا هعيش ايه ولا ايه انت كمان آه سبحان الله العظيم أصل إحنا لو خدمة أولادنا دي ببلاش أو عشان خاطرهم والله ما يستاهلوا لكن لو بنخدمهم لطلب الدرجة العليا من الجنة هو مش أم الأيتام زحمة النبي على باب الجنة سبقة النبي على باب الجنة اللي زوجها مات وقعدت ربت العيال النهاردة الآباء ماتوا للأسف الشديد ولذلك بقول للآباء خدوا دوركم خدوا دوركم في البيت ما يبقاش دورك بس التوجيه اعملي سوي انت ما بتعمليش انت لا عايز دورك ان انت تشارك في تربية الولد ده انك تقرب منه برضه بمشاعرك واحاسيسك انك انت تتكلم مع الولد انك انت تربيه احنا قلنا الكلام ده مش عايز اكرره تاني ان الاب النهارده في البيت بقى وظيفته انه يورد فلوس ملوش دور اكبر من كده وده الغلط احنا عايزين الاب يبقى دوره مربي للاولاد صاحب قوامه على الزوجه اخوتي بنقول ان المشاكل الزوجيه في منتهى الخطوره وعشان كده انا باذن الله تعالى لنا حلقه أه معرفش امتى بس لحلها تاتي مفرده عايز ابقى خطف شويه حلقات كده من الواد مدني في اي وقت كده يعني يوم خميس يوم اربع الظهر العصر بالليل أه لمشاكل معينه عايز اتكلم فيها منها هي دي حل المشاكل الزوجيه يا جماعه دايما لما علمونا واحنا صغيرين واحنا صغيرين في الدعوه قالوا لنا ايه المعسكر الذي تكثر فيه البطاله تكثر فيه المشاغبات لو الام مشغوله انها تربي الولد ومشغوله انها آه تهتم بنفسها ومشغوله انها آه تبر والديها ووالدين زوجها ومشغوله انها المطبخ والنظافه لو انها مشغوله مش فاضيه تعمل مشاكل محتاجه ساعه رومانسيه لكن لما تبقى فاضيه ما وراهاش حاجه سايبه العيال يربوا نفسهم تربي وترمي للشارع تربي وتسيب للمدارس ولل ولل ولل ول... ولا ول... لكل اللي بيربوا يبقى في الحاله دي هتعمل مشاكل انت كنت فين وجيت منين ورحت فين وبتعمل ايه واتاخرت ليه وما كلمتنيش ورنيت عليك ما ردتش عليا وبعت لك رساله ما بعتليش الرد وكل المشاكل دي سببها انها فاضيه قول لي يعني المفروض الواحده ما تطلبش كده لا انا بقول ايه ان انت لو انك انشغلتي وحطوا النقطه دي نصب اعينكم اني بربي الواد ده لله لان الله امرني بذلك انما بربي الاولاد دول عباده طلبا لرضا الله وعلو الدرجه في الجنه ان انا بربي الاولاد دول حبا لله وحبا لانشاء جيل يرفع للاسلام رايه اذا حررت النيه دي وصدقت في الاخلاص مع الله ربنا هيسخر لك زوجك وولادك والدنيا كلها تحبك وتثني عليك وتخدمك وتسعدك زي ما انت بتسعدي اولادك والجزاء من جنس العمل تاني الطريق ما تهش الحمد لله المشاكل الزوجية افساد لنفسية الطفل لان الطفل اذا شاف ابوه وامه بيتخانقوا هو بيزعق ولاحظوها كده لاحظوها بس بلاش انتوا تتخانقوا يعني لاحظوا اي اب وام بيتخانقوا وطفل قاعد يبص كده لابوه يبص كده لامه احيانا انا لاحظت ايه عارف ان الولد مركز عينه على الام بس واحيانا مركز عينه على الاب بس ما بيبصش هنا وهنا بيبص في ناحيه واحده ويروح مصرخ جوه الولد لما شاف الخناقه دي حصل ايه يا اما كره واحد من الاثنين يا اما كره الاثنين حصل كده ان هو كره ابوه لانه شافه انه قاسي على امه او كره امه لان الصراخ ده يعني يعني سبحان الله العظيم اقرب دراسه قريتها يوم من يومين ثلاثه ان الاصوات المزعجه تؤثر على صحه وسلامه الاسنان تخيل انت بقى الاطفال النهارده اللي بتشوفهم بشوفهم في الشارع وهم عاملين سلوك على اسنانهم تقويم الاسنان سببها الزعيق بتاع الوالدين في البيت سبب فساد اسنان الاولاد اقصد ايه ارجع تاني ان الولد اللي قاعد وشايف ابوه وامه بيصرخوا ببعض او بيشدها او آه، صوتهم عالي او هي في ايدها حاجه حدفتها رد فعل الولد غير مضمون غير مامون غير معلوم هو في شرخ حصل في نفسيته احنا ما نعرفش الشرخ ده ايه بس هيبان بعد 20 30 سنه رد فعل الحركه دي هيبان بقت عقده في حياته لذلك بقول ان التفاهم في البيت والاصوات الهاديه اقرب سبيل لنفسيه مستقيمه لطفل صالح بمناسبه طفل صالح برضو صالح ربنا يرحمك انت ومعاذ ومحمد عبده ويهديك ويتوب عليك يا مدني ويصلح الشله بتاعتي كلها الواد عزب و... والواد آه، لا لا لا ده آه، الفار مسلوخ ده لا لا هو ده سليمان اه سليمان آه، وعمرو وحماده ربنا يكرم الجميع الناس الطيبين دولك هم بيعاونونا على البر والتقوى بيساعدونا ان احنا نوصل صوتنا ليكم وصورتنا بصوره مؤثره ليكم فجزاهم الله خيرا ما يعني بعض الناس زعلان ان احنا بنخرج بره ما بنخرجش بره الموضوع ده من الموضوع ان الناس دول محتاجين ندعي لهم ان ربنا يصلح حالهم ويعفو عنا وعنهم يا رب العالمين لان دولك م- الذين يعينوننا على طاعه الله الشاهد ايه الشاهد ان انا بحبكم في الله آه ب- بنرجع تاني لنقطه آه ال- الهدف من تربيه الاطفال ولد سنتين لسه يعني مش شيخ سيبه نبقى نربيه لما يبقى عنده عشر سنين وبيفهم سمعت حلقة في اليومين اللي فاتوا في التلفزيون والله ما عندنا في بيتنا تلفزيون بس سمعت حلقة آه، بيك واحد بيتكلم ف بيقولوا له ايه مشروعك الحضاري واحد من اللي بيقولوا عليهم مفكرين اللي هم المثقفين بتوع البلد ايه مشروعك الحضاري بم- كان الكلام بمناسبة الكلام عن النقاب النقاب بينتشر والنقاب بيكثر والعلمانيين آه، فين مشروعهم مشروعهم لصناعة علمنة لهذه الأمة ولهذا الشعب عملوا ايه ما عملوش حاجة ولا وصلوا لحد النقاب عمال يكتر واللحى عمالة تكتر والمساجد مليانة والناس آه، مقربة من ربنا وعلم الدين منتشر أكتر من أي حاجة تانية وإقبال الناس على القنوات الدون- آه، آه، آه، الدينية ملحوظ آه، جزاكم الله خيرا التكييف اشتغل ما شاء الله آه، هذه آه، اقصد ايه ان الكلام ده كله عمل ايه المشروع الحضاري بتاعهم تكتشف ان مفيش مشروع هل المشروع صناعة هم اللي هم بيقولوا بقى الحرية يعني ان الولد و- والبنت الشباب يزنوا هو ده المشروع انا بتكلم بقى على مشروعنا احنا الحضاري احنا لينا مشروع طبعا مش مشروعنا احنا ده الدين المشروع ده انا دايما اقول ان المنهج الكتاب والسنه بفهم سلف الامه هو الحق الوحيد ليس لانني اقول ذلك لكن لان الله امر بذلك قال فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا قال والذين والمهاجرين والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فالشاهد ان الهدف محدد وواضح رضا ربنا فاهمني مشروع البيت بقى انت بتخدمي زوجك ليه عشان ربنا يرضى عني بتربي اولادك ليه عشان ربنا يرضى عني إيه انت منظفه البيت ومشغوله في إيه إيه اهميه تنسيق البيت وت- وتجميل البيت ليه عشان ربنا يرضى عني سبحان الله العظيم لو صار هو ده المشروع الحضري بتاعنا ايه مشروعنا طلب رضا الله يبقى بنروح الشغل ونتقن العمل وما نكذبش وما ننافقش وما ن- ما نبقاش اهل بطاله آه، آه، ليه عشان ربنا يرضى عننا بس هو ده مشروعنا المشروع الحضاري لاهل الدين مشروع الحضاري لمنهجنا لدعوتنا المشروع الحضاري طلب رضا الله فعشان كده المزارع في حقله بيزرع وما بيحطش آه، سماد دار مسرطن وما بي وما بيسقيش بميه مجاري ليه عشان هو طالب رضا ربنا طالب رضا ربنا في الزراعه دي ال- الموظف الموظفين اللي مدوخين الدنيا كلها لو اتقى الله وطلب رضا الله سيخدم هؤلاء الناس سيخدمهم ليس لطلب المرتب او في مقابل المرتب وانما طلبا لرضا الله خدمه المسلمين إحس- اتقان واحسان العمل هو ده مشروعنا الحضاري في تربية أولادنا وأنا قلت قبل كده أن الكتب الغربية المترجمة ما تنفعش لأولادنا لأنهم بيربوا ولادهم مش لله مش للجنة مش لطلب رضا الله بيربوا ولادهم ليكونوا صالحين لأنفسهم الأنانية بيربوهم على الأنانية أنه يبقى إنسان كويس لنفسه احنا مش ما بنربيش عشان يكون كويس لنفسه بنربيه عشان يكون انسان صالح لوجه الله لله لطلب رضا الله هو ده مشروعنا الحضاري مشروعنا الحضاري الكبير صناعة الدنيا كلها وصناعة الحياة كلها طلبا لرضا الله لذلك نيجي عند ابننا الولد عنده سنتين اتنين ندخل عليه بالدين ازاي قلت ان اول حاجه ان هو اول حاجة ان نسمعه كتير كلمة الله عايزه يسمع الله ينور عليك الله رائع جميل ممتاز استاذ الله الله عليك يا ولد يسمع كلمة الله كل ما يعمل حاجة جميلة نقول الله أكبر ويرى البهجة في نفوسنا واحنا بنقول الله أكبر هو كمان هيقول وراك أكبر لما نلاقيه آه، عمل حاجة عايزين نشجعه الله هو يقول الله هيقولها معاك بارك الله فيك ما شاء الله ممتاز الله أكبر آه، لما يغلط بقى عمل حاجة غلط انا لله وانا اليه راجعون لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله الله يهديك يا ابني الله يصلح حالك يا ابني ده طفل يا شيخ انت كده الواد مدني بيقول لي كده خضيته لا ما خضيتهوش بالعكس ده هو سمع مني كلمه الله ثلاث اربع مرات لما يعجبني فيه شيء أقول ما شاء الله الله يبارك اللهم بارك لا قوة إلا بالله لو وقع أو تعثر بسم الله سبحان الله العظيم بسم الله دي لها أثر عجيب جدا آه، في غزوة أحد نسيت اسم الصحابي لكن فاكر الشاهد أقول الشاهد ولا نعديها بقى بلاش ده مش فاكر اسم الصحابي ملوش لازم مفيش داعي نقولها طب هقولها ماشي خلاص يا عم هقولها ما تزعلش احد الصحابه في اثناء الغزوه اصابه سهم فاقتلع عينه فاتى بعينه في يده حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم انتوا ما بتصلوش على النبي ليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال رسول الله صل عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عايزين نسمع الولد الصلاه على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فقال له ماذا قلت حين اصاب قال قلت حس فقال لو قلت بسم الله ما ضرتك فتفل فيها رسول الله ثم أعادها على إلى مكانها وكانت معطوبة في الأصل كانت عينه دي ما بيشوفش بيها كانت معطوبة فلما ردها رسول الله صارت أصح من السليمة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الشاهد ايه ان لما تحصل حاجة لما جاله السهم قال ايه حس كلمة حس دي زي ما احنا النهاردة بنقول اي او نقول اخ او نقول ايه اي حاجة من ال- من التوجع كانت زيها حس ف آه، اما حاجه تخبطه يقول حس فالرسول قال له قول بسم الله فنفس الشيء برضه يعني كنت راكب مع سواق تاكسي اما ينزل في مطب يقول آه ايه يا عم يقول هو عظمك اللي بيتكسر يقول ما هو العربيه دي عظمي خدتها آه لا نقول بسم الله وانت نازل مطب تقول ايه كله بسم الله آه. ال- هنقول كتير بسم الله اه الشاهد ايه ان الولد لما يقع بسم الله اما يفزع نقول بسم الله يتعود ان هو يقول بسم الله برضه عند بداية كل شيء نقول ايه بسم الله نيجي ناكل بسم الله نيجي نشرب بسم الله نيجي نلبسه يعني فعلا دي يعني جربتها في اللبس الولد طبعا لبس الكم ده شغلانه بن- بالنسبه للرجاله يمكن ولا حاجه ها تيجي تلبسه فعشان تدخل ايده في الكم ورقبته بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله هو يبص كده وانت بتقول بسم الله ونسي موضوع دراعه اللي بيتكسر جوه الكم ده خدت بالك ازاي آه بسم الله بس آه بسم الله قول بسم الله هو هي- هيلتفت لبسم الله آه ع- عايزين نعود اطفالنا على كثرة سماع اسم الله الله الله ان احنا نقول نقول له دايما الله بسم الله اعوذ بالله لا حول ولا قوة الا بالله ان لله لا اله الا الله أ- احيانا الولد وهو بيحكي تحتاج انك انت تتفاعل معه بالطريقة دي وانا بقول دايما ايه حسس ولدك بالاهتمام لما الولد يتكلم معاك بص في عينيه وآه لا إله إلا الله لا يا راجل والله لا إله إلا سبحان الله ده أحمد يعقوب ده سبحان الله الشاهد إيه إن آه، نعوده على اسم يسمع اسم ربنا كتير ويسمع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عايزين نعود الولد على إنه في البيت شايف دين شايف حد بيصلي وهتلاقي ابنك لو شاف امه بس بتصلي هيلبس خمار زيها هيقول عايز اسدال صلاه هيلبس طرحه لانه ما شافكش وانت بتصلي عشان كده سيدك النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا هنقول لك دلوقتي برضه انك لازم تاخ- تاخده معاك للمسجد ابن سنتين اخده معايا للمسجد ده يعمل لنا مشكله لا ما احنا عايزين نعوده سبحان الله العظيم اللهم اهد اولادنا اللهم اصلح اولادنا اللهم رب لنا اولادنا اللهم انا نسالك ان تجعل اولادنا صالحين اللهم اهد اولادنا اللهم اهد قلوبهم اللهم اصلح نفسياتهم اللهم انا نسالك ان تهدي نفوسهم اللهم انا نسالك ان تهدي عقولهم الطفل ابن سنتين لو انت قربت منه شويه آه، زي ما قلت كده المره اللي فاتت في الحلقه اللي فاتت انك آه، تحط ايدك على خده تحط خده على خدك آه، تكلمه وهو في حضنك يبقى بقك في ودنه وانت بتتكلم آه، آه، القرب ده ه- لما لما تاخده بقى معاك المسجد وتوقفه جنبيك قول لي مش هيرضوا يوقفوه جنبيا المصلين ما احنا عايزين نعلم المصلين بقى ان يوقفوا جنبيا جنبيا مباشرة اه لزقوا في رجلي وهو شايفني حاطط ايدي على صدري هو حاطط ايده على صدره وبيسجد ويركع معانا ان شاء الله مرة على مرة هينضبط وبعدين ما بقولكش خده كل يوم ولا كل صلاة مرة كل يومين ثلاثة مرة عشان يشوف الرجالة بيصلوا ازاي ما يبقاش صورة الصلاة عنده مرتبطة بالنساء الشاهد ايه عايزين صورة البيت يبقى فيه دين يبقى في آية الكرسي معلقة واللي قالوا لا يجوز يا عم ارحمنا بقى من الفتاوى الجميلة دي ال- ان شاء الله قالوا لا يجوز لو لان فتوى الشيخ ابن باز قال لا يجوز ان كان السؤال كده السؤال ايه ان في ايه الكرسي او إيه إيه لفظ الجلاله الله متعلق فيه وتحت منه تلفزيون في راس يجوز قال لا يجوز يبقى مش لا يجوز تعليق الايات مطلقا لا بالعكس تعليق الايات تذكير بالله بس المهم ما يكونش ايه متعلقه وتحت منها صوره الفرح اللي هي متزوقه ما يبقاش ايه متعلقه وتحت منها تلفزيون في راسه وطبل وزمر ما ينفعش ايه متعلقه وجنب منها صوره حد من اللي بيزمروا ويرقصوا ويتعروا برضه انما نحترم ونوقر وجود الايه ووجود الحديث وجود لفظ الجلال الله جميله الله الكبيره دي الولد فتح عينه عليها في البيت عايزين برضو نسمع في البيت قرآن ونسمع الولد قرآن والولد يشوف المصحف انا بقالنا 30 سنة دلوقتي بقول يا مسلم لازم يبقى في جيبك مصحف اوعى تمشي من غير مصحف لازم في جيبك مصحف بصفة مستمرة لازم دايما يبقى معاك مصحف مصحفك ده لا يفارق جيبك ويبقى البيت فيه مصاحف وان الولد يقع عينه على المصحف ونقول له ده كلام ربنا بدعة يا عم الشيخ لا مش بدعة ان شاء الله سيدنا عبد الله بن مسعود صح عنه انه كان يقبل المصحف ويضعه على عينيه ويقول كلام ربي كلام ربي فهذا المصحف خليه قدام عينيك وخلي الولد يشوفه دايما الولد دايما يبقى شايف المصحف قدامك وشايف المصحف في ايدك وشايف المصحف في ايد امه وشايف المصحف بصفه مستمره في مصحف في مصحف هو شايفه قدامه على طول فارتباط المصحف انه ان يعرف ان ده كلام ربنا ربنا اللي خلقه فبرضه نعلم الولد على انه يقول الحمد لله قول الحمد لله عن الله لا قول الحمد لله ومش عايزين نتدلع بقى لا نتدلع ما نتدلعش ليه يقول عامل لا عامل ايه قول الحمد لله يا لا الحمد لله قول الحمد لله خدها بهزار خدها بضحك خدها بلعب خد فيها ساعة لحد ما يقول الحمد لله صح مفيش مشكلة خالص يبقى عايزين نعوده ان عينيه تتفتح انه يشوف قرآن انه يشوف آه قرآن ويشوف مصاحف ويشوف لفظ الجلاله مكتوب في البيت عينيه تت... ودانه تتفتح على انه يسمع قران نسمع بقى قران وسبحان الله العظيم البيت اللي ما بيقراش فيه قران بيت مليان بالشياطين البيت اللي ما بيقراش فيه قران بيت خراب البيت اللي ما بيقرأ ما بيقراش فيه قران بيت مسكون بالجن لأن القرآن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان ثلاثة أيام والحمد لله رب العالمين اه يا ريت الله جميل كده الله ينور اهو ده لفظ الجلال الجميل الحلو ده اللي عايزينه يملى عينين عينين اولادنا ويملى عينين آآ آآ اطفالنا آآ الشاهد بقول ايه ان الحمد لله ربنا يسر الكمبيوتر شغل عليه سورة البقرة بيقرأها في ساعة ونص شريط تسجيل على الكاسيت اقعدوا انت بقى وامه كل ثلاث ايام مرة اقروا سورة البقرة دي علاج لكثير من المشاكل والهموم والامور آه عايزين برضو نعود الولد منذ صغره على سماع الاذكار امه ساعة اذكار الصباح والمساء تحطه في حجرها كده ده سنتين ما بقاش حجرها تقعده قدامها وتقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته ما اقولوش قول معايا هيقول ماشي خليه برضه يزن كده الزن ده كويس مش وحش عندنا برضو ال ال الاولاد في السن ده ما يسمعوا الصلاة يسمعوا الاذان الله اكبر الله اكبر اكبر اكبر ماشي ما جراش حاجة ماشي ماشي ماشي ما نقولوش ما تقولش كده قول الله اكبر ما يجراش حاجه ماشي ماشي نعلمه ترديد الاذان نعلمه الاذكار ان هو يقعد اثناء ما بنقول الاذكار يقول معانا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات آه، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات الى اخره يقول معانا الاذكار يقول ما بيقولش نسمعه نخليه يسمع الاذكار وسماعه ده هيفيده واحده بتسال دلوقتي بتقول لي يا شيخ هو الطفل هيستوعب في السن ده من اتنين لاربعة يعني ولد عنده ثلاث سنين هيستوعب الكلام اللي انت بتقوله ده اه هيستوعب لا مش هيستوعب لا هيستوعب انا جربت ما عندنا عشر عيال ما حدش استوعب منهم الكلام ده انت ما جربتيش انت مشغولة انت مش فاضية للكلام ده عايزين نتفرج اسمعوا معايا القصة دي للكبار وللصغار عايزين نستفيد منها ازاي نقدر نربي ولادنا اللهم ربي لنا اولادنا قال سهل بن عبد الله التستري كنت وانا ابن ثلاث سنين كنت وانا ابن ثلاث سنين اقوم بالليل فانظر الى صلاة خالي محمد ابن سوار آه. اهو ده ثلاث سنين ثلاث سنين وبقول دايما نخلي بالنا من الطفل وهو نايم كتير من الناس يعتبر الطفل نايم ومش واخد باله ان الطفل رائد فعلا ما بنقولش عامل نايم لا هو رائد ومفتح عينيه ومركز شايف وسامع كل حاجة ولها تأثير شديد عليه لذلك لو الولد فتح عينيه لقاك بتصلي فتح عينيه لقى امه بتقرا في المصحف فتح عينيه لقاك ساجد غير فتح عينيه وشاف حاجات وحشه يقول ايه كنت وانا ابن ثلاث سنين اقوم بالليل فانظر الى صلاة خالي محمد ابن سوار آه الى صلاة خالي محمد ابن ابن سوا ابن سوار فقال لي يوما الا تذكر الله الذي خلقك آه لما اشوف ابني باصص لي كده ومركز معايا اقول له ايه اذكر الله هيفهم اقول قل لا اله الا الله هيفهم الله قول الله افهم اتدرج معاه فقال لي يوما الا تذكر ال... الا تذكر الله الذي خلقك فقلت كيف اذكره ازاي فقال قل بقلبك عند تقلبك بفراشك ثلاث مرات من غير ان تحرك لسانك الله معي الله ناظري الله شاهدي لانك انت عمرك ما عملتها فانا بقول لك تقدر تعملها دلوقتي كده انك تقول بقلبك من غير ما تحرك لسانك هي دي اللي احنا بندور عليها من زمان والله لما بقول لكم ان القضية قضية قلوب ان قلبك يقول ما تعلمناش قول بقلبك قول بقلبك من غير ما تحرك لسانك الله ربي الله ناظري الله شاهدي قول انت ما بتقولش ليه الله معي الله ناظري الله شاهدي فقلت ذلك ليال ثم أعلمته قال قعدت أقولها ليالي الله معي الله ناظري الله شاهدي ثم أعلمته ثم أعلمته يعني قلت له أنا قلت بعد ليالي ده ولد عنده ثلاث سنين وأنا ابن ثلاث سنين فقال قل في كل ليلة سبع مرات والأول ثلاث مرات وبعدين سبع مرات ففعلت ثم أعلمته فقال كل قل كل ليلة إحدى عشرة مرة ففعلت فوقع في قلبي حلاوته آه هو بيقول دلوقتي فوقع في قلبي حلاوته ساعتها ما كانش يعرف يعني ايه حلاوته بس يا سلام لما الطفل في السن ده يدوق حلاوة الإيمان سبحان الله العظيم فوقع في قلبي حلاوته فلما كان بعد سنة سابوا سنة يقول كل يوم 11 مرة الله معي الله ناظري الله شاهدي حس بحلاوتها سابوا سنة يشرب حلاوة سنة يحس بالحلاوة دي يتشبع بالحلاوة سنة لما بقى عنده أربع سنين فبعد فلما كان بعد سنة قال لي خالي احفظ ما علمتك ودم عليه إلى أن تدخل القبر استمر ما تبطلش اثبت فإنه ينفعك في الدنيا والآخرة فلم أزل على ذلك سنين فوجدت لذلك حلاوة في سري ثم لما بلغت كانت أول كلمة قالها لي يا سهل من كان الله معه وناظرا إليه وشاهده أيعصيه إياك والمعصية يا سلام يا سيدي حل مشاكل المراهقة بمنتهى البساطة بس حلها للولد وهو من سن ثلاث سنين كل ليلة بيقول الله معي الله ناظري الله شاهدي كل ليلة بيقولها بقلبه من غير ما ينطق بلسانه حسها عاشها استحلاها دقها فلما جه يقول له لما بلغ بقى وفي عنفوان الشهوة و و و اللي ربنا شايفه يأس ربنا سبحان الله العظيم فإياك والمعصية فكنت بأخ فكنت أخلو بنفسي فلا فبعثوا بي إلى المكتب وهو في سن أربع سنين بقى الكلام ده رجعنا تاني بقى إيه أربع سنين بعد سنة بعثوا به إلى المكتب المكتب اللي هو الكتاب اللي هو دار تحفيظ القرآن جابوا له محفظ قرآن فقلت إني أخشى أن أفقد ذلك شارط المعلم أن أذهب إليه ساعة فأتعلم ثم أرجع فمضيت إلى الكتاب فتعلمت القرآن وحفظته وأنا ابن ست سنين أو سبع سنين وكنت أصوم الدهر وقوتي من خبز الشعير عشرة سنة سبحان الله العظيم عيال متربية يا عم رجالة حفظ القرآن وهو عنده ست سنين أو سبع سنين وكان بيسرد الصيام ما يفطرش سبحان الله العظيم ولادنا ممكن يبقوا كده اه ممكن ازاي لو تعهدناهم من سن سنتين اللي بقول لك عليه المشروع الحضاري اللي احنا بندعو اليه ان نربي اولادنا ان الولد يخرج يخرج شارب دين تعال القصة تانية اصح من تلك واقرب عن اسحاق بن عبد الله عن جدته ام سليم ام سليم اللي هي ام انس بن مالك رضي الله عنه كان اسمها الرميصاء وكان يقال لها رميثة رميثة ترخيم للرميصاء ترخيم يعني اسم الدلع بتاع الرميصاء رميثة آه انها امنت برسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فجاء ابو انس وكان غائبا فقال اصبوت قلت ما صبوت ولكني امنت صبأ الرجل وصبأ وصب وصبوت وصبأت يعني كفرت قالت لا ما كفرتش انا امنت كفرت يعني بال بالاصنام قالت ما صبوت ولكني امنت قالت فجعلت تلقن انسا وتشير اليه باصبعها قل لا اله الا الله قل لا اله الا الله قل لا اله الا الله وكان في سن سنتين او ثلاث قل لا اله الا الله قل لا اله الا الله عايزينك تعود ابنك دي اشارة التوحيد عود ابنك دي اشارة التوحيد دي الا يتركها ابدا عود ابنك دي الا يتركها ابدا لا اله الا الله وتبقى السبابة ديك دايما السباحة هي الإشارة إلى التوحيد قل لا إله إلا الله قل أشهد أن محمدا رسول الله قالت ففعل فيقول لها أبوه لا تفسدي علي يا ابني فتقول لا والله أنا لا أفسده بل أنا أصلحه قالت فخرج مالك أبو أنس فلقيه عدو فقتله فلما بلغها قتله قالت لا جرم لا افطم انسا حتى يدع الثدي حبا منور عم انس ربنا يهدي انس ويجعلك انس انا قلت لابني انس يا ابني انا سميتك انس عشان سيدنا انس بن مالك كان خدام النبي فانا عايزك تبقى خدام سنة النبي صلى الله عليه وسلم يا رب اهدي اولادنا واولاد المسلمين آه قالت لا افطم انسا حتى يدع الثدي حبا قال لها سبحان قالت انا مش همنعه لحد هو ما يسيبه ولا اتزوج حتى يامرني قالت ولا عمري هتجوز الا لما انس يقول لي اتجوزي قالت لا جرم لا افطم انسا حتى يدع الثدي حبا ولا اتزوج حتى يامرني انس فيقول قد قضت الذي عليها يقول لي خلاص كده عملت اللي عليكي اتركها الله اتجوزي فترك الثدي سبحان الله العظيم فخطبها ابو طلحه وهو مشرك فابت ثم قالت لابي طلحه وكان يمر عليها فقالت له يوما فيما تقول أرأيت حجرا تعبدوه لا يضرك ولا ينفعك او خشبة تأتي بها النجار فينجرها لك فينجرها لك هل يضرك هل ينفعك قال فوقع في قلبه الذي قالت فأتاها فقال والله لقد وقع في قلبي الذي قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله قالت فإني أتزوجك ولا آخذ منك صداقا ولا غير ولا آخذ منك صداقا ولا غيره صداق الإسلام أغلى صداق في العالم قالت له أسلمت هو ده مهر الإسلام فسبحان الله العظيم شوف ازاي كان بتعلم انس من سن سنتين او ثلاث سنين انه يقول لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله عايزين نقول لابننا قول لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله عوده انه يقول لا اله الا الله انه يصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انه يسمع القران انه يسمع الاذكار انه ينظر في المصحف مسكوا المصحف في ايده واقرا ونقل صباعه على الكلمات القرآن يربى ولدك إخوتي أنا أحبكم في الله كان نفسي أقول النهاردة عشرين سبب لكي يكرهك ولدك ما نفسكش ابنك يكرهك تأتي معنا في اللقاء القادم أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله روح بها تعالوا لنفقه